العليم الأستاذ ميشيل الأستاذ محمد مصطفى الأستاذ نصر عبد المنصف الأستاذ عبد الغني الأستاذ كرم الأستاذ محمود دلوقتي الغنوة الغنوة الجديدة عايزانا نسمعها شوية هي اللي قالت لي اقول لكم كده
Thank you.
لو حكينا يا حبيبي لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية لو حكينا يا حبيبي يا حبيبي لو حكينا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية لو حكيت يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب وصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب وصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب والدنيا ما قدرت عانتنا وتفرق بينا وتبعدنا والدنيا ما قدرت تعاندنا وتفرق بينا وتبعدنا تعالى تعالى نقول لغيرنا انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نحصل فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب لو حكينا يا حبيبي يا حبيبي لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية عشنا فيها ياما عشنا ياما عشنا شفنا فيها ياما شفنا ياما شفنا عشنا فيها ياما عشنا ياما عشنا شفنا فيها ياما شفنا ياما شفنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا والدنيا ما قدرت تعاندنا وتفرق بينا وتبعدنا والدنيا ما قدرت تعاندنا وتفرق بينا وتبعدنا تعال انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى لغيرنا انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نحضن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب
Thank you.
وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت قدرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت قدرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحاسين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقابلنا الحاسين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حال وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حال وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت قلبنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها بينا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت قلبنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا وقابلنا الحاسين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا وقابلنا الحاسين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حال وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حال وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخطاب ومنين يجينا البعاد ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعد ده احنا بنقول ابنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وتسافر وأسافر وأيامي طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعاد ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعاد ده احنا بنقول قلوبنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك وتعالى تعالى نقول انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نحضن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا الغيرة وظنونها واللي بيجرى بيجرى منها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنها في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنها وقابلنا الحاسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقابلنا الحاسدين وشافونا ولا هنشي عليهم يفوتونا وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حال وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا وهوانا ولا تغير حال وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طلعة قمر مع كل طلعة قمر وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخطاب ومنين يجينا البعاد ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعاد ده احنا بنقول ابنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك تعالى تعالى لغيرنا انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نحضن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب وابتدى خفناه ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه لكن ما ضعش لخوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما ضلش لخوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه لكن ما نقدرش خوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما نقدرش خوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل ميعاد تجمعنا بتروح بعيد وياك تنهيد وانا بشوف لقان لقان هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين في لمسة ايد اللي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب يدفينا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من الحب الحب يدفينا وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر ويا يا شوف شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي دي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب فيه انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاقي يا حبيبي هو كلام الشفايف انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاقي يا حبيبي هو كلام الشفاي انت انت انت وانت جنبي في كل ميعاد بيك معنا بتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف لقان لقانا هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين في لمستي بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب ده فينا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب دفينا وتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا يا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليه حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب فيه هدت خوفنا من بعد وقوفنا وتبدل خوفنا من بعد وقوفنا وبدقة قلوبنا عرفنا ايه الدواء وعشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا وتبدد حكمنا من بعد وقوفنا وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا ودقت قلوبنا عرفنا ايه الدواء وعشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا تعالى تعالى نولجك انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى نقول انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نحفظ فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب